أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فوقفنا في اللقاء الماضي مع سرائر حقيقة التوبة قال الشيخ عليه رحمة الله وبركاته وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأمر التائب بالتوبة مما خالط توبته من شوائب الإدلال فسرائر التوبة ثلاثة أولها تمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله لا يريد بالطاعة عز الطاعة فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخوله الكلام ده بنلحق عليه كتير قوي واسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يعافينا من رؤيه العمل وان يجعل عملنا كله صالحا وان يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا اعز شيء في الدنيا الاخلاص وهو في زماننا اعز واعز واعز حقيقه فإن الأعمال كما نبهت مرارا وتكرار أن فإن الأعمال إذا سلمت من الرياء والسمعة وحظ النفس وشهوة النفس وحب محمدة الناس ودرء ذمهم وطلب الإقبال بقلوبهم وطلب خدماتهم وتوقيرهم إذا سلمت الأعمال من هذا وهو عزيز فهذا هو الإخلاص وهذا إنه لعسير ولكنه يسير على من يسره الله عليه وإنما عسر هذا في زماننا لإلفنا عدم حضور قلوبنا لأننا ألفنا أن نعمل لأنفسنا فصار, فصار دأبنا أن نعمل لذواتنا فإذا أردنا مرة أن نحرر الأمر ونحقق الإخلاص لربنا عز ذلك علينا وعسر ذلك علينا فهذه التي تخالط القلوب من أدقها ويحتاج إلى منقاش فطنة ألا يكون العمل حظ نفس فلا يقبل على الصلاة لمجرد كونه يحب الصلاة وإنما يقبل على الصلاة عبودية فإن أحبها لكونها عبودية لله لا لكونها تريحه فهذا هو الإخلاص أما إذا صلى وكثيرا ما حذرتكم فقلت احذروا لذة الطاعات فإنها مسمومة حلاوة الطاعة إذا ذقت حلاوة الطاعة فعملت للحلاوة فأنت لا تخلص لم تخلص هذا هو الخطر الداهم أنك أحيانا تعمل لعز الطاعة لا لعزة الله فإنما ينبغي أن يقبل العبد على الله عز وجل تعظيما وإعزازا للطاعة لا طلبا لعزها لنفسه ابن القيم يقول كده فلا يكون مقصوده العزه وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة هي دي القضية قال الحسن هم وإن هملجت بهم البغال وهرتقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه فكل عاص في قلبه ذليل وإن رأيت العزة فإن الله يرسل عليه من يذله هذه القضية فقد تجد أن زوجته تذله أو جاره يذله أو رجل أمسك عليه سرا يخاف منه يذله أو رئيسه أو مرؤوسه أو أو أو إلى آخره فلا بد من ذل أبى الله إلا أن يذل من عصاه وعلى قدر معصيتك يكون حجم ذلك فكلما كبرت المعصية كسر إذلالك وكلما قلت المعصية فمستقل ومستكثر فنسأل الله جل جلاله أن يعزنا بطاعته وألا يجعل همنا عز طاعته وإنما يكون أكبر همنا طلب رضاه ورحمته هذه القضية تمييز التقية من العزة ألا تتوب لأجل العزة وتعمل الطاعات لأجل العزة وإنما تطلب رضا ربك لأجل عزة الطاعة لا لأجل عزة نفسك فكلما ازددت طاعة ازددت ذلا فلم تطلب عزا كثير من الصادقين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم شوف المشكلة في إيه يا عبد الله إن الصادقين يلتبس عليهم هذا الأمر الصادقون شوف بقى لما الصادق يلتبس تلتبس عليه هذه القضية فتصبح هذه القضية ملتبسة على الصادق فلا يميز هذا الأمر في الصادقين إلا أولو البصائر وأولو البصائر في الصادقين كالصادقين في الناس اللهم اجعلنا من الصادقين أولي البصائر الصادقون في الناس قلة ندرة وما نقصدش الصادقين يعني اللي بيقول الحق وإنما الصادقون مع الله الصادقون اللي هم الصديقون الذين هم يريدون وجه الله جل جلاله هؤلاء الصادقون في الناس ندرة فأولو البصائر في الصادقين ندرة كالصادقين في الناس فلذلك أنت تحتاج دائما أن تتوقف مع نفسك لتناقشها في مسألة الإخلاص ليل ونهار فلا تقبل إلا ما عند الله يقبل أحد السلف كان يسير في الشارع فرمي عليه من عل جرة من رماد ماشي في الشارع فاترمت عليه من فوق جرة من رماد تراب فقال من كان حقه النار فصولح على الرماد ينبغي ألا يغضب هي دي قضية الفهم إنك تبقى فاهم وانت ماشي إيه اللي بيحصل لك غاب عنا الفهم لأنه غلبت هموم جديدة دخلت هموم جديدة غالبة فصار الناس بها مشغولون وبها شغفون ونسوا حالهم مع الله وكم من مسكين يضحك الليل والنهار وهو لا يدري أرضي الله عنه أم سخط نسأل الله أن يبلغنا رضاه فالشاهد قضية مناقشة النفس في الإخلاص في كل عمل صغيرا أو كبيرا حراسة القلب من ألا يهجم عليه خاطر لا يقبله الله مهمة الصادقين قال بعض السلف حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة فأنا أموت على الستين في حراسة الملك احرس قلبك شوية وبعد كده سلمه المفتاح هيحرسك هي دي القضية ان احنا مش مشغولين بحراسة القلب مما يشوبه ويهاجمه من الخواطر اعداؤك كثيرون شيطان داخل خارج على قلبك يجري من ابن ادم ويجري الدم والنفس الامارة بالسوء اي انت بها تعيش وتسمع تسويلها ووسوستها وما ما حولك من العادات والتقاليد والمجتمع والغزو الفكري كل هذه تهاجم القلب فإن لم تحرس قلبك من هذه الأمور فسد قلبك وإذا فسد ضعت قال بعض السلف إنه لتمر النكتة بقلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة ده راجل بيفكر في الدين فيخطر على باله خاطرة كده الله جميلة ايه الحلاوة دي يقول له بس لا الدليل من الكتاب والسنة فما بالك حين تدخل الخواطر الرديئة وتهجم على قلبك وتفسد عليك قلبك فتقبلها بدون شهود نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وأما نسيان الجناية اللي هي سرائر التوبة ثلاثة تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية فهذا موضع تفصيل اختلف فيه العلماء فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا فصفاء الوقت مع الله أولى بالتائب وأنفع له قال الذنب خلاص خلص انسى بقى وخليك مع ربنا وقيل ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء يعني ما تبقاش قاعد انت وزوجتك مثلا كده في قعده لطيفه وصفيين ورايقين ومنسجمين ومية مية وتقول لها فاكره بقى العامله اللي انت عملتها فيا ذكر الجفاء في وقت الصفاء آه هذا من الجفاء لكن الحق بقى في هذه المساله ومنهم من رأى أن الأولى ألا ينسى ذنبه بل لا يزال جاعلا ذنبه نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا أنفع له من صفاء وقت قالوا ولهذا نقش داود الخطيئة على كفه فكلما رفع كفه رأى ذنبه فانكسر لله عز وجل وكان ينظر إليها ويبكي وقالوا متى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق متى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك مش ارجع إلى ذنبك اعمله يعني وإنما اذكره افتكر ذنوبك تجد الطريق تجد الطريق لأن البدايات البدايات هي أفضل أوقات السالكين إلى الله جل جلاله البدايات لذلك ارجع تاني من الأول ليه لأن المبتدئ له له بيبقى حاله أقوى وحماسه أشد فالشاهد ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذكر ذنبك انكسرت وذللت وأطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا وهذه طريق العبودية والصواب التفصيل في هذه المسألة يعني الإنسان يفتكر ذنبه ولا ينساه عايزين نعرف الصواب التفصيل أن يقال إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوى اسمع بقى الكلام ده كلام زي الفل إذا أحس العبد في نفسه حال الصفاء غيما من الدعوى ورقيقة من العجب ونسيان المنة وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه فذكر الذنب أنفع له هي دي القضية إن ربنا رزقه ركعتين في جوف الليل قام كده وقف يصلي ركعتين فقال يا سلام هي دي الناس يفتكر إن كان في الساعة دي كان بيزني مرة يفتكر إن في الساعة دي نام عشر سنين الساعة دي ما كانش يقوم الفجر ما كانش بيصحى لصلاة الفجر يفتكر ان كان في الساعة دي مرة كان بيتكلم مع واحدة في الحرام يفتكر ان كان في الساعة دي في مرة كان مسافر لعمل سيئة يفتكر فإذا رأى نفسه غيما من الدعوة الدعوة للدعاء صفة المخلص اللهم اجعلنا من المخلصين أنه لا يدعي لنفسه لا بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله بريء لا يدعي ما يقولش انا صالح ولا انا طيب ولا انا كويس ابدا فيش ادعاء اخطر ما يقتل القلب الدعوة الدعوة انه يدعي لا بلسانه انه يقول انا قمت ولا عملت ولا سويت ولا انا كذا وحالي كذا وشفت كذا و و و و لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ما هو احيانا الواحد ما بيقولش خالص وكاتم وساكت لكن هو في قلبه بيقول انا في قلبه كده والله ينظر الى قلبك ولا بحالك بتصرفاتك يبقى باين عليه كده ايه مالك لا لا مفيش حاجه اه صايم النهارده اه يبقى يرسم هو صايم بالحال على طول آه، آه، كل شويه يطلع المصحف كده انت عايز تقرا ولا ايه اه اصل ال... لا لا مفيش حاجه اصل انا بخاف على خايف على الاخلاص اخلاص ايه بقى اخلاص ايه ما انت انت هكذا يحب ان هذه الادعاءات الادعاءات نعوذ بالله منها آه هذه إذا رأى حال الصفاء حال قيامه بين يدي الله حال صيامه حال ذكره لله حال تلاوته للقرآن إذا رأى حال الصفاء غيما من الدعوة الدعوة كالغيوم التي تحول بي- بينك وبين الصفاء غيوم تحول بينك وبين الوصول إلى الله جل جلاله هي دي المصيبة الكبيرة ورقيقة من العجب رقيقة إن بدأت رقائق العجب تهجم عليه فرق قلبه معجبا ورقت نفسه محبة لما هي فيه ونسيان المنة قلت لكم القصة دي كتير أن رجلا قام في الليل فلزعه البرد فدخل في لحافه فتغطى ونام فسمع في منامه هاتفا يقول له أيقظناك وأنمناهم ثم تبكي علينا نم فلا قمت آه أنت هتعيط على إيه لما لزعوا البرد بكى لا ما تبكيش نام نام مش عايزينك عاي- نام مع النايمين فهذه القضية نسيان المنة أن الذي يقيمك مين الله مش بيك والذي يأتي بك الله يعني كم دعي أناس إلى طاعة فقيدتهم ذنوبهم وعطلتهم همومهم وإنما لم يخذلوا من جانب ذنوبهم لم يخذلوا من جانب أنفسهم لم يخذلوا من جانب إرادتهم وإنما لم يوفقهم ربهم فاللهم اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه ولا تشرح صدورنا إلا لما يرضيك عنا آه ونسيان المنة زي ما قلت لكم قبل كده كتير إن في فرق بين الفرح بالحق والفرح بالباطل مش قلنا الجملة دي؟ آه في فرح بالحق وفرح بالباطل وقلنا ان الفرح بالحق ان تفرح بفضل الله وبرحمته والفرح بالباطل انك تفرح بعملك طب نوضح تاني صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو فهو مؤمن يبقى المؤمن تسره حسنته يفرح بيها يعني يفرح بفضل الله عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ده معنى كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غيره ظالم لهم ولو رحمهم مم. لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم كل شغلك ده رحمة ربنا أحسن منه فعشان كده لما تفرح بطاعة فرحت بي بفضل الله وبرحمته فرحك بفضل الله وبرحمته فلذلك ينبغي ألا تفرح بعمل لك أبدا وإنما تشهد منة الله عليك فيه عشان كده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه قال له انت غفير لك بتعمل ايه قال افلا اكون عبدا شكورا دي منة ده انا بشكر ربنا ان هو وقفني اصلي ما اقدرش ابطلها فلذلك آه، إذا رأى حال الصفاء حاله صافي مع ربنا ما فيش ذنوب ما فيش معاصي في طاعات كتيرة في توفيق في إعانة في تسديد اه اثناء الصفاء ده لقى دقيقة من العجب ونسيان المنة وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه كلمتين اللي احنا بنقولهم بقى من زمان وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره لها جندا فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون عابد مطيع زاهد وعن ربنا أبعد واحد وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب إلى الله منه وأطيب قلوبه إزاي الكلام ده آه يعني إنسان يصول بالطاعة تصول النفس بالطاعة عشان كده ابن القيم بيقول ايه وصولة المعصية وصولة الطاعة أضر من صولة المعصية صولة الطاعة الكلام ده بقى بنحضره اليوم الخميس إن شاء الله إن أيهما أفضل أيهما أفضل الصبر عن المعاصي ولا الصبر على الطاعات الأفضل الصبر عن المعاصي قالوا لأن الطاعات يقوم بها كل أحد البر والفاجر كل الناس يقدر يصوم يوم ولا ما يقدرش كل الناس تقدر تصلي الفرائض الخمسة سهلة الصبر على الطاعات سهل جدا لكن الصبر عن المعاصي هو هو الداء العضال والخطر الجليل ان تعدي واحدة متبرجة قدامك وانت تعاني بغض بصرك انك ما تبصلهاش هو دي الصبر عن المعاصي ان تدعوك امرأة ذات منصب وجمال وانت تعاني في الصبر عنها أن ترى مالا حراما سهلا مقبلا عليك أن تقدر على معصية في أمان وموافقة تامة وتجاهد هذا هذا من أعز الأشياء وأصعبها عند العقلاء لذلك كان من دعاء الإمام الشافعي لتلميذه زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه لأجله نسأل الله أن يرزقنا ذلك هذه القضية لذلك بنقول إيه إن خطفته نفسه عن حقيقة فقره النفس تروح خطف العمل مثلا في قام الليل وقرا له 3 4 5 10 اجزاء يوم لما يجي واحد يكلمه يقول له انت انت انت ما صليتش الفجر النهارده انت كنت نايم ولا ايه نايم ده انت اللي كنت نايم انت ما تعرفش اه هي دي اللي, اللي نفس اللحظه دي اللي قالها عنها عبد الله بن المبارك لما كان يمشي مع احد تلاميذه فاقبل عليه رجل مخمور سكران وجعل يقبله يقبل لحيته ويقول ادعو لي يا شيخ ادعو لي يا شيخ ادعو لي يا شيخ والشيخ يربط على ظهره ويقول عفى الله عنا وعنك عفى الله عنا وعنك عفى الله عنا وعنك فقال له تلميذه بعد أن مضى هذا المخمور قال له عاصم تقبل عليه هكذا قال يا بني لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله ووقع في قلوبنا ما يبغضه الله ففي هذه اللحظة كان أقرب إلى الله مني ومنك لعل العاصي ده ساعة ما شافنا قال يا شوف الناس الصالحين أما أنا يا خيبتي يا مصيبتي يا وكستي آه الانكسار ده أحب إلى الله من حاجات كتير قوي ولما احنا شفناه نعوذ بالله إيه القرف ده احنا مش عارفين الناس دي بتعمل القرف ده إزاي آه يبقى وقع في نفس اللحظة هي دي القضية يا جماعة يا رب ارزقنا فهما صحيحا لدينك يا رب آه يقول ابن القيم بقى الكلمة الخطيرة قوي ولله ولله في أرباب الذنوب والمعاصي والطاعات أسرار لا يعلمها إلا هو أرباب الذنوب وأرباب الطاعات دي ربنا له أسرار بقى ما حدش يعرف اللي هو قضية بقى ما ما مش انت لو عرفتها ابدا ما تشوفش نفسك تشوف اي حد مرتكب كبيره مين عارف يمكن احسن عند ربنا مني مش ضرانا بنستورم اه عشان كده ابن القيم في الحته دي بيقول ايه فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا هو ولا يطالعها الا اهل البصائر فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون فإن الميزان بيد الله والحكم لله فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله وقد قال الله جل جلاله ليس عليك هداهم وقال لأقرب الخلق إليه وأعلمهم به ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم فلذلك قد تخطف النفس العمل الصالح فينسى فقره ونقصه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا رأى من نفسه في حال الصفاء حال العبادة والطاعة والتوبة والبعد عن المعاصي رأى من نفسه غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه فذكر الذنب أنفع له ساعتها بقى تعمل ايه لما نفسك تقول لك ده احنا الحمد لله ده احنا كده مية مية والحمد لله بتطلع كده ها ده احنا الحمد لله ختمنا القرآن الاسبوع ده مرتين ده احنا الحمد لله يعني الاسبوع ده ما فاتناش ولا فجر الحمد لله الاسبوع ده قمنا الليل السبع ايام ده احنا الحمد لله الشهر ده قايمين بواجب كويس قول اه يا نفس ايه من ده المقبول اه يا نفس مشيتي شهر كويس فين الشهور والسنين اللي ضاعت اه يا نفس اسكتي خلينا مستورين فذكر الذنب او انفع له وان كان في حال مشاهدة منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشؤود سعة رحمته وحلمه وعفوه وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أنفع وأولى إذا لقى النفس العبد بقى منكسر وفرحان بربنا وخايف ومرعوب وطالب رضا ربنا وطامع في عفوه ورحمته وفي نفس الوقت خايف من ذنوبه ومرعوب ان ربنا يرده وما يقبلوش مالكش دعوه بقى بالذنب لان ذكر الذنب في الحال ده يجعلك تستحسر عن العمل يخليك تسيء الظن بالله هتقول لا كده بقى مش هينفع انا هعمل ايه هي خلصت من زمان ربنا كرهني ورماني يبقى هي القضيه فيها تفصيل امتى اذكر الذنب وامتى ما اذكروش فانه متى رجع الى ذكر الجنايه في هذه الحال توارى عنه حاله مع الله ونزل من علو إلى أسفل ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض وهذا من حسد الشيطان له كل ما اتكلم عن الإخلاص خاف ان انتوا تقولوا اه يبقى انا مش مخلص ما نعملش بقى من اصله خلاص او يدي قضية الاخلاص لا لا انا كده رايح الدرس مش عشان انا رايح عشان الاخ عبد المعز لا يبقى بلاش النهارده اما اما احقق الاخلاص واروح لله ابقى اروح او عشان الشيخ فلان او عشان الاخ فلان لا لا لا لا لا, لا. اعمل وحقق الاخلاص العمل لاجل الناس رياء وترك العمل لاجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منهما وهذا من حسد الشيطان له الشيطان بيلبس الامور لذلك اقبل واعمل وحقق الاخلاص وحرره وجاهد الشيطان مش عايزك تعمل عايز يقول لك ما تصليش ما تصليش ما تصليش ما تصليش وانت مصمم انك تصلي تنزل المسجد يقول لك اه انزل بقى عشان الناس تشوفك ويعرفوا انك انت بدات تصلي اه كنت قاطع رحمك لما التزمت بدات تصل رحمك المقطوعه دي لانها من واجب عليك من واجب فيقول لك ايوه ما تروحش ما تروحش ما تروحش ويعطلك ويشغلك ساعه ما تصمم انك تروح يقول لك اه روح عشان يشوفوك باللحيه بقى ويعرفوا انك انت بقيت سني تلبيس ما تسمعش كلامه حقق الاخلاص واعمل ان الشيطان يريد ان يحطك عن مقامك ويعوق قلبك عن عن السير في ميادين المعرفه والمحبه فاياك ان تطيعه ولكن اشتغل في اغاظته ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فلذلك خليك شغال وغيظ الشيطان إذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال إنك ترائي فزدها طولا قل له برائي برائي زدها طولا طول أكثر مش تخرج من الصلاة أما السر الثالث من أسرار التوبة أن يتوب من رؤية التوبة من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص رؤية النفس عموما والكلام ده بعض الناس بيتريقوا علينا بيه لما نقول كده يقول لك شوف بيقولوا ايه من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص لأن اللي يتريق على الكلام ده يبقى هو أصلا ما يعرفش الإخلاص لأن رؤية العمل تنافي الإخلاص يعني بمثلنا العامي لو انت شايف انك انت خدمتني انا مش عايز خدمتك ده احنا بالمحبة يبقى انت بتخدم وانت محب لكده مش ليا ده انت حاسس ان ده ليك برضه نقولها تاني اصل المحبة ده معنى عالي قوي فلما احب لما احب حد لما اجي اعمل له حاجة انا مش بعملها له ده انا بعملها ايه للمحبة الله يرحمه شيخنا رحمة واسعة كان له في المحبة كلام رقيق كلام رقيق عالي قوي وغالي فلما قرأت عليه مرة كلام ابن الجوزي ابن الجوزي كان بيقول ايه كان بيقول رأيت بعض الإخوان يفعلون أفعالا تشين وجه المحبة أخي في الله ويعمل عمايل ما تلاقيش بالحب اللي بيننا وبين بعض حب في الله قال فإن عاتبتهم إن صلحوا للعتاب لا للمحبة وإن تركتهم بقي في القلب كدرة فقلت من فعل فعلا لا يليق بالمحبة ننزله من صف المحبة إلى صف الأصحاب فإن لم يصلح في صف الأصحاب جعلته من جملة المعارف والمعارف لا يغضب منهم يعني في اخر يضايقني قرفني بحبه في الله بس مضايقني اعمل ايه بيقول اروح منزله بقى من صف المحبوبين الاحبه يبقى ايه يبقى صاحبي اذا ما ينفعش صاحبي كمان يبقى واحد معرفه وخلاص ومعرفه مش هنزعل منه يعمل اللي يعمله والله دي مريحه وانا كنت احب ان اجعلها منهجا لي في حياتي لكن الشيخ قال لي يا ابني هو انت ماسك قلبك بتنزل ده وتطلع ده مش كده هي مش بي... مش بايدك ما انت بتحبه هتقبل منه كده دي كلمة الإمام الشافعي قال له إيه إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك قال له لو قدرت تتغير هيبقى أحسن لكن لو ما قدرتش خلاص احنا قابلينك على كده هي دي القضية النهاردة إن الحب الحب شيء عالي قوي آه افتكرت الراجل يقول إيه ما لك والمحبة وأنت أسير الحبة أنت مشدود إلى الدنيا بقماط الهوى والقوم ما أعاروها الطرف تعال تتكلم في حب ربنا وانت قاعد هتموت على الأكل والشرب واللبس والخروج والدخول يا عم سيبك مالك انت مالك انت ومال المحبة مالك انت والمحبة وانت اسير الحبة فالكلام في حب ربنا كلام عالي قوي عشان كده الجنيد لما قعد في مجلس ولقاهم بيتكلموا عن واحد قال كفوا عن هذه المسألة ان تسمعها القلوب فتدعيها تدعي انك بتحب ربنا هي هي مش لعبة الشاهد ايه لما تحبه يبقى اللي انت بتعمله مش بتعمله بكلفة ب... ب... مش بتعمله وانت شايف انك بتعمل ده انت بتعمل وانت شايف انك ما بتعملش انك ما بتعملش حاجة مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل كل ده قام لما ورمت قدماه وقال لن ينجي احدكم عمله قالوا ولا لن ينجي احدكم عمله قالوا ولا انت قال ايه ولا انا شايف انه ما عملش حاجه خالص ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل هي دي قضيه المحبه وانا عايز اوضحها في الاصحاب في, في, في محبه الاخ الاخو لاخيه او الاخ لزوجته او الزوجه لزوجها بس الكلام برضو عالي شويه ان القضيه ايه ان لما الر- الاخ يحب اخاه في الله فيبقى باذله لاخوه مش عشانه ده هو بيحب يبذل ده كلام ابن القيم بقى لأن المنفق سعادة المنفق أعظم من سعادة الآخر هي دي القضية لما الزوجة بتحب زوجها فتتفانى في خدمته وهي مش شايفة ان عملت له حاجة ده هي سعادتها في ايه في تفانيها هي دي قضية المحبة هي دي قضية المحبة و- وعليها بقى لما تبقى مع ربنا مش هتبقى شايف انك بتعمل وإنما شايف انك انت نفسك تعمل ده انا مقصر فالشاهد ان رؤية العمل تنافي الاخلاص تماما تماما شفت انك عملت يبقى مش عايز منك حاجة عشان كده ابن الجوزي بقى في صيد الخاطر كلام في منتهى الخطورة يقول ايه ولما رأى أصحاب الغار لهم أعمالا جازاهم عليها لما قالوا له يا رب ده أنا وقفت على دماغ أبويا طول الليل قال له طب اطلع يلا عايز ايه تاني هي دي القضية ألا ترى لك عملا قال قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك حقا ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا أنت مين وأنت إيه أنا ولا حاجة ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة هي دي هي دي ساعة ما تشوف أنت مين وأنت إيه يبقى ساعتها قلت أنا ربكم الأعلى يتوب من رؤية التوبة يقول ده الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين ده انا كده كويس هذه رؤية التوبة يقول الحمد لله ده يعني انا شايف انا انا كل يوم في تقدم هي دي رؤية التوبة وانما يقول ايه الكلام ده برضه انا عايز اقول ما تزعلوش مني ينفع انك انت تقوله لشيخك وهو بيطمن على حالك مع ربنا بس انت مش شايفه ده انت بتقول يا رب استر امال ايه اللي ينفع ان احنا نقوله بقى اللي ينفع ان احنا نقوله ان احنا نقول يا رب ما زلت مقصرا اريد عفوك فبلغني رحمتك ويظل هذا المعنى مسيطر عليه زي ما قلنا ما يدعيش بقلبه ان من جواه انا وحش وما زلت وحش وعايز تعرف انت وحش قد ايه قيس نفسك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيس انت مين على ابو بكر الصديق فيتوب من رؤية التوبة فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته فان- فأنت لم تتب إلا حين أدخلك ربك في رحمته ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوب فما كانوا ليتوبوا إلا أن يتوب الله عليهم فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله تاب عليك فتبت فتاب عليك محبتك محفوفة بما بين محبتين من الله أحبك فجعلك تحبه فأحبك ذكرك محفوف بذكرين من الله ذكرك فذكرك فذكرته فذكرك تبقى انت شايف انك انت مش ماشي في الدنيا الا في كان في ربك ورحمته بتوفيقه واعانته بتسديده وستره التوبة حصلت لك بمنة الله ومشيئته ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة يعني لو ربنا سابك عشان تتوب انت بمزاجك ما كنتش عمرك هتتوب يا ما اذكى منك وما تبوش صح ولا لا؟ واعلم منك وافقه منك وكان اقرب لربنا منك وطبعا هو توفيق الله وتسديده اولا واخرا إعانته سبحانه وتعالى فلو ربنا خلاك ونفسك أبدا عمرك ما هتتوب ولا نفسك هتخليك تتوب وإنما أنت تبت حين أخذ الله بيدك ودلك به عليه وأرشدك إلى طريقه وأخذ بناصيتك إليه جرك ولولا ذا ما تبت ولا عرفت الله فإنه إذا رأى توبته وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه فإن هذه التوبة توبة لنفسه لا لله فيتوب من التوبة لنفسه من الرؤية والغفلة يبقى التوبة من التوبة نتوب من حاجتين من رؤية التوبة أو رؤية النفس والغفلة عن معرفة منة الله عليه فيتوب من أمرين من الرؤية والغفلة وقد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر هو الخوف من دي بقى الخوف ان الانسان يبقى ماشي في طريق ربنا وعنده آفة هو مش عارفها والآفة دي بتحول بينه وبين الله فعشان كده كل ما يقوم يقع كل ما يقوم يقع كل ما يقوم يقع مش عارف يثبت ولا يوصل في آفة موجودة المشكلة ان يبقى مش عارفها المصيبة ان يبقى مش عارف الآفة دي ايه هي دي مصيبته انه مش عارف الآفة دي ايه كارثته كده ف المطلوب ان الانسان فعلا يتدبر ليمحص واذا اراد الله به خيرا بصره اه والله كده واقسم بالله ساعه ما يشوفه يقول يا هو انت بقى هي دي بقى اللي مع اللي مع اللي معقربه طريقي في ربنا لربنا هي دي اللي معكره صفوي مع ربنا نسال الله عز وجل ان يمدنا بعون من عنده فيدلنا على آفة تمنعنا من الوصول إليه وحجاب لا يبلغنا مرضاته جل جلاله وقد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به فيتوب من نقصان التوبة تبقى توبة ناقصه مش كاملة توبة ناقصة مش كاملة فحين يتوب يتوب من نقصان التوبة ح- في حتة ناقصة في التوبة وعدم توفيتها حقها حقها والمقدار المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه يعني أنت مش ملاحظ إنك من يوم ما تبت من سنين وانت ماشي كده وفوجئت بعد سنين ان كان في حته ناقصه يا بقى انا كل ده ماشي كده مش واخد بالي ان ان في حاجه لسه ما تبتش منها اه ما كنتش واخد بالك منها ما كنتش واخد بالك منها وهذه هي التي يكسر الله عز وجل بها الانسان ويذكره بها به دوما قال ولطائف اسرار التوبه ثلاثه احنا كنا بنتكلم في اللي فات الثلاثه اللي فاتوا حقائق اسرار التوبه كانوا ثلاثه تمييز التقيه من العزه ونسيان الجنايه والتوبه من التوبه النهارده بقى ثلاث حاجات تانيين لطائف اسرار التوبه يا جماعه الواحد لما يسمع كده ان حقائق التوبه ثلاثه واسرار حقائق التوبه ثلاثه ولطائف اسرار التوبه ثلاثه يعرف ان هو القضيه بقى ما كانش ها توبه ايه بقى اللي كان عايش ده ما كانش واخد باله خالص ده احنا عايزين نتوب من جديد لطائف اسرار التوبه ثلاثه اولها ان ينظر الى الجنايه التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها فإن الله عز وجل لو أراد لو عصم العبد ما وجد الذنب إليه سبيلا صح كده قضية إن الإنسان ينظر إلى الجناية إن ربنا سبحانه وتعالى سمح لك إنك أنت تعمل الذنب ده ولو ربنا أراد إنه يعصمك ما تعملوش ما كنتش ممكن إيه ابدا مش ممكن تعمله ابدا فالانسان ينظر ربنا جل جلاله مكنني من فعل الذنب ده ليه ايه الحكمه هي دي المساله اللي عايز تفكير مصيبه الناس في زماننا انه ما بيفكرش ما بيفكرش ليه لانه على طول عمال يقوم من ذنب يقع في ذنب يقوم في ذنب يقع في ذنب واخده الحياة في دوامة فمش فاضي يفكر هو لما أحد سلف أصيب بالهم فقال أنا أعرف سبب هذا الهم ذنب أذنبته منذ منذ 40 سنة آه قال أنا عارف سبب المصيبة اللي أنا فيها دي ذنب أنا عملته من 40 سنة من 40 سنة وهو فاكر إيه ذنب قال كده أحمد بن أبي الحواري قال قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى إحنا مش فاضيين نفكر في قضية الذنوب وقضية التوبة وقضية المعاصي مفيش مش فاضيين نفكر في الموضوع ده فإحنا محتاجين فعلا فعلا نفرغ وقت نفكر نشغل عقولنا لله شوية عقولنا اشتغلت للدنيا كتير وطويل واشتغلت لأنفسنا كتير حتى في الدين يعني في مذاكرة الدين وطلب العلم والعمل للدين وكلام زي كده كل ده تفكير للنفس عايزين شوية تفكير لله شوية تفكير لله عز وجل مش للنفس ولا للخلق ولا للدنيا تفكير لله انك تفكر ازاي انا وقعت في الذنب ده وربنا وقعني فيه ليه وربنا الحكمة ان ربنا وقعني في ايه يقول ابن القيم فإنما خلى الله العبد والذنب لأجل معنيين ربنا سابك تعصي عشان حاجة من اثنين حاجتين اثنين أن يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته الثاني أن يقيم الله على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته يعني ايه الكلام ده كلام جميل يحتاج إلى تفصيل تفصيل ذلك يقول ابن القيم وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور شوف بقى لما تبقى ماشي في الشارع بصيت لواحدة استغفر الله العظيم فكر في خمس حاجات لما تبقى قاعد في مجلس وكذبت بكلمة اقف مع الكذبة دي خمس مواقف أولا أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب يعني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم هو ماشي على السريع والسرعة 90 فراح شايف الرادار بص للعداد قال بس اتسحبت الرخصة اعترف ان هو ايه اه يبقى هو ساعة ما نظر افتكر كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يبقى النظرة سهم مسموم اه غلط انا دايما نتذكر القضية دي ان هو داخل ماشي في الشارع فجأة راح مشاور له عسكري وقف طلع له ظابط فين الحزام خمسين جنيه هي دي حسرة الدفع الخمسين جنيه هي اللي ينبغي ان تصيب قلبك ساعة الذنب وتتذكر نظر الرب كده يبقى القلب حي فين قلبك يا عبد الله انك قاعد في مجلس وطلعت منك كذبة فلتة عجب غرور حب مدح نفاق في نفس اللحظة زي بقول كده تخيل كده انك انت بتعدي بتبص على شمالك لقيت الرادار محطوط وانت بصيت على العداد 120 اه اتسحبت فيها خمس فيها 100 جنيه فيها 500 جنيه حسرتك ساعتها ايه اللي ينبغي تصيب قلبك لما تخطئ تذنب وانت تذكر نظر الرب وامره ونهيه دي اول ما يجب على العبد حال الذنب ان ينظر الى امر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئه والاقرار على نفسه بالذنب غلطان يا رب أنا غلطان أنا تائب أنا مذنب أنا غلط الاعتراف والإقرار الثاني أن ينظر إلى الوعيد فيحمله ذلك فيحدث له ذلك خوفا وخشية وإلى الوعد فيحمله على التوبة ساعة ما وقع في الذنب يذكر الوعيد على الذنب إن ربنا توعد العاصي بإيه؟ بالنار قال بعض السلف لو توعدني الله أن يحبسني في الحمام لكان ذلك حريا أن أعمل له الليل والنهار فكيف وقد توعدني أن يسجنني في جهنم نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل طافت امرأة ليلة كاملة بالكعبة وهي تقول يا رب أما لك شيء تعذب به العصاة غير النار تقول يا رب أنا بخاف من النار مفيش حاجة تانية تعذب بها غير غير النار إلا النار هي دي الإحساس إن في وعيد اليقين في إن في نار في عذاب إن الكلام ده حق فينظر إلى الوعد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فيحمله هذا على أن يتوب بنظره إلى الوعد الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بأسماء الله وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء ودي بقى اللي عايزين نتوقف معاها المرة الجاية إن شاء الله في قضية إيه التعبد بأسماء الله عز وجل إزاي نتعبد به بعزته في قضائه إنك تعرف عزة ربنا إنه قضى عليك الذنب ده إنه أذلك بهذا الذنب وإنك أنت مع عزته مالكش مالكش عزة عزة إيه بقى فتقول لنفسك ساعة ما تقع في الذنب يا معصية شكلها وحش قوي أنا أعمل كده طب إزاي مش ممكن جت إزاي دي عشان تعرف أن عزة القاهر فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده زي ما قلت كده ان ممكن واحد يقول لك اشرب لا مش اشرب يحط مسدس في راسك يقول لك اشرب تشرب وانت كان غصب عنك تشرب يجبرك انك تشرب لكن الله القاهر يقهر قلبك حتى تريد ما يريد مش هيخليك تشرب غصب عنك هيخليك تشرب ايه بمزاجك يقهر قلبك فتريد ما يريد هي دي القضية أول مشهد أن تشهد اسم العزيز أن تعرف عزة الله في قضائه تقول يا ده أنا ولا حاجة ده معنى كده بقى أن أنا ما كنتش سايب الذنوب لا ده بتوفيق ربنا ده بعصمته تعرف دي لأن بعض الناس يترك الذنوب والمعاصي لا لله وإنما يترك الذنوب والمعاصي أنفة بلاش قرف أنا ماليش في الخمرة ليا في ال... يوم ربنا يوقعه يشرب خمرة لأن عمري ما دخلت سجارة ما ما أي مكيفات دي ما ملهاش أي قيمة عندي يبتلى أنه يحب السجاير وما يعرفش بطلها لتعرف عزة الله في قضائه انه عزيز فيكسرك حتى تنحني فلا فلا يقيم ظهرك الا هو سبحانه وتعالى لذلك يبدا بقى يعرف عزته في قضائه وبره في ستره يا لولا ستره كان بقى شكلك قدام الناس دي كلها ايه نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يديم علينا عافيته وستره في الدنيا والآخرة اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا آه بره في ستره البر البر الرحيم سبحان الملك أن تعرف بر الله عز وجل في ستره واسمه البر مكون من حرفين اثنين باء وراء ولكنه من أجل الأسماء بإذن الله تعالى نتوقف مع هذه الأسماء العزيز البر الستير الحليم الكريم العظيم بإذن الله تعالى نقف معها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك